باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. في معرض تاملنا في هذا الصوم في مزمور 37 اللي خدناه كتدريب يومي نقراه ونحاول نتامل في اياته ونقيس نفوسنا عليه فهكمل وياكم الآية اللي وقفنا عندها المرتين اللي فاتوا آه ويكون لنا آه شكل من أشكال التأمل في أقرأ الأعداد الأولى كده لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون أو مثل العشب الأخضر يذبلون اتكل على الرب وافعل الخير اسكن الأرض وارعى الأمانة تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري ويخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي ينجح في طريقه ومن الرجل المجري مكايد وبقية المزمور زي ما قلت لكم بيتكلم عن سمات في حياة الإنسان الناجح على طول حياته يبقى مجال تأملنا النهاردة لكن قبل كده أولا النهاردة عيد دخول أمنا العذراء مريم الهيكل وهي صبية صغيرة كل سنة وانتم طيبين وبنصلي وبنطلب الشفاء لنيافة أنبا أنبا يؤنس على الحادث اللي حصل امبارح ربنا يتمم شفاه والعملية اللي عاملها يقوم منها بالسلامة بنرحب كمان بالأباء الأحباء من دير أنبا توماس الأباء الرهبان من دير أنبا توماس من الخطاطبة ووياهم نيافة أنبا ساويرس الأسقف الجديد المشرف على الدير كمان النهاردة تم تكريم فريق الابتكارات الهندسية بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمليحة بحدائق القبة من مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب من ضمن اللي اتكرموا أربعة من أبنائنا أحب إنهم يجوا كده وتحيوهم جورج مخيل فلوباتير إسحاق هيلانا نبيل وسيلفيا هشام ومعاهم خادمهم المهندس أندرو مجدي وياهم نيافة أنبا مخيل ابونا مرقص اتفضل موجودين ده الموضوع كبير انت اندرو اندرو قولوا لنا بقى جورج ميخائيل اولا يا اندرو دول فريق بيعمل ايه يتكلم
ايوه مساء الخير حاللوني ابائي حاللوني ابائي احنا فريق ابتكارات كنيسة العذراء المليحة حدائق القبة احنا مجموعة من الولاد 15 ولد سن اعدادي متوسطنا اغلبنا من الولاد اللي هم متميزين جدا علميا وبيطلعوا الاوائل على المدرسة ف اعذرين على التوتر ف بس فاتجمعنا وقررنا ان احنا كل الافكار العلميه اللي في دماغنا لازم نحققها وتبقى حاجة حقيقية وإن إحنا نعمل بحث وسيرش ورا كل الحاجات اللي إحنا بنفكر فيها. فإحنا ال 15 ولد دول الحمد لله دخلنا لغاية دلوقتي حوالي أربع مسابقات علمية وكل المسابقات اللي بندخلها بناخد مركز وربنا بيباركنا. إحنا تابعين للكنيسة وكلنا تحت إيد الكنيسة. الكنيسة.
نبتدي كده الاختراعات بقى هي مكتوبة قدامي بس مش عارف اقراها جورج مخيل يقول لي الاول عمل ايه
أنا اسمي جورج مخيل عندي 12 سنة من فريق السيدة عذراء مريم مملحة تبع الابتكارات أنا عملت اسم المشروع بتاعي جهاز إنذار الصدمات الهاتفي دلوقتي التليفون إنذار الصدمات الهاتفي اه يعني دلوقتي التليفون بقى ليه جزء كبير من حياتنا فبقينا نعمل عليه كل حاجة دلوقتي أنا مثلا ماشي في الطريق سرحان فممكن العربية تيجي تخبطني فاحنا هنحل المشكلة دي عن طريق المكونات اللي معايا عن طريق ال PIR sensor هو حساس الحركة الأشعة تحت حمراء واسمه علمي أصلا passive infrared sensor اللي هو بيقرا الاشياء تحت حمراء متحركه
فاهمين طبعا الكلام اللي بيقوله مش كده؟ انا فاكر نفسي انا الوحيد اللي مش فاهم يعني ها، اه، اشرح لنا على قدنا
الجهاز ده إيه، انا دلوقتي حاطط فيه حاجه اسمها vibration motor vibration هو vibration جوه التليفون حاطه عشان يديني انذار لو في حاجه جايه على بعد 3 متر وحطت لمبه LED عشان تديني نور يبقى كده أنا حطيت حاجتين عشان ي... ي... ايوه زي ال vibration واللمبه لا صغير عامله على جنب موبايل بس مم. بس احنا التطوير اللي احنا عايزين نعمله ان يكون كل كل الحاجات دي جوه الموبايل تبقى خاصيه تبع الموبايل ونزود طاقه البطاريه طبعا عشان كل حاجه تاخد مجالها براحتها جربتها اه شغال شغال ومميزاته هو نموذج نهائي وخفيف الوزن وبيساعد الناس وبيقلل الحوادث علشان التليفون بقى ليه حاجات كتير قوي في حياتنا علشان التليفون بقى ليه جزء كبير من حياتنا
ده جورج مخيل آه، اختراع جهاز انذار الصدمات الهاتفي فلوباتير اسحاق عمل اختراع عمود الاناره الذكي يلا يا فلوباتير انا اسمي فلباتير اسحاق آه، من آه، عندي اه عندي 13 سنه آه، من كنيسه نزل العذراء مريم بالمليحه آه، انا كنت عامل عمود بس ما بيشتغلش بالكهرباء بيشتغل بعوادم السيارات اللي هي المهدره اللي هي اللي بتطلع من العربيات فانا ازاي ممكن استفاد بال... بالعوادم دي اللي هي بت... بتلوث الصحه وبتلوث البيئه في حاجه ممكن تولد لي طاقه وفي الايام دي في آه، احتباس حراري في القاهره بس فانا جات لي الفكره من كده اللي انا ممكن استفاد بال... بالعوادم دي في حاجه ممكن تولد لي طاقه وده مش مش شغال بالكهرباء خالص يعني اول ما ما الهواء يخش من هنا اهو إيه، فيحرك المروحه إيه، اه توربينه الزرع و- وفي دينامو وفي دينامو بيحول من الطاقة الحركية لطاقة كهربائية لا آه، ده بيبقى واقف آه، دي العمود النور العادية أول ما العربية بتيجي تبقى بت- بتطلع هواء من الشكمان بتاعها فبتحرك المروحة بتبقى الضغط بتاعها عالي بس فأول ما يحركها بت- بتشغل فبتدي إشارة اللمبة تنور بس اللي هو بيقلل من الاحتباس الحراري وبيقلل من الكربون اللي هو مش مف... اه ايوه صح كده
آه، هيلانا نبيل عملت آه، هو هيلانا وسيلفيا عاملين نفس الحاجة ويا بعض اه حطي واشرحي مم. آه، عملت آه، كرسي للمعاقين بالشمس شرب شمس شمس
آه، أنا اسمي هيلانا نبيل آه، تانية إعدادي من كنيسة السيدة العذراء مريم بالملاحة من فريق الابتكارات آه، احنا عملنا كرسي المعاقين الشمسي كرسي بيتحرك بالموبايل عن طريق الطاقة الشمسية
هو بياخد طاقته من الشمس بدل ما بيتشحن وتقدر تتحكم في اتجاهاته عن طريق التليفون تمام آه شوية الحاجات اللي احنا استخدمناها الأردوينو وال Bluetooth module اللي هو ده وال motor drive وال solar cell وشوية أسلاك اللي بيشتغل ان احنا بن- بنعمل connection ما بين التليفون وما بين الكرسي عن طريق ال Bluetooth module بس بنفتح البلوتوث على تليفوننا وفي application بيقدر يبتدي نبعت له الاشارات عشان توصل لل Arduino ان هو بدل ما حد يزقه هو بيزق نفسه بتليفونه اه امم
كمان لو هو تعبان أو مش بيقدر يتحرك آه، يقدر أي حد تاني يزقه اه بدل اللي هو فيه اللي هو الكرسي برضه اللي بيتحرك بالزرار لازم هو اللي يزق نفسه اه هنا ممكن أي حد كمان يقدر يحركه مم. يعني ده بياخد الطاقة من الشمس طاقة من الشمس ويخزنها فيه ويبتدي يستخدمها بقى افرض في مكان جوه في البيت ما فيهوش شمس يتحرك هو بيقدر آه، لو في مكان فعلا ما فيهوش شمس بيخزن طاقة يا اما في بطاريات او بنشيل ال solar cell نشحنها تشحنوها في الشمس كويس ايه اللي خلاكم تفكروا في حاجه بالذك- زي كده هو احنا كنا حابين ان احنا الاول كان كرسي عادي يعني ان هو يعمل مساج لاي حد علاج طبيعي الفكره قعدت قعدت تتطور في تتطور.
دماغنا وكده لحد ما وصل للكرسي ده
في شوية تطورات ان هو عايزينه يطلع السلم ان هو لو هو آه، جسمه يعني هيبقى مستواه صغير كده وهو قاعد على الكرسي يقدر يطلع يجيب حاجة ب- الكرسي يرفعه يغير آه.
مستواه تمام ويعمل له مساج ويبقى فيه sensors من تحت علشان لو في حاجة تخبطه تبعت message على التليفون
والشهاده ده هنتصور بيها دلوقتي حاضر آه يا باشمهندس آه، اندرو ايوه انا هنا سيد.
ايه بقى ايه اللي خلاهم يفكروا في الحاجات دي آه، هو احنا آه، الفريق ده بقاله ثلاث سنين فاحنا في الثلاث سنين دول ابتدينا نتطور احنا عملنا 14 مشروع لغايه دلوقتي الثلاثه الموجودين دلوقتي دول هم ال... هم الاعمال الرائده يعني لينا دلوقتي طبعا في الاول كنا حاجات بسيطه قوي وهي يا دوبك سلكتين وحاجه على مهلنا وصغيره قوي وابتدت بقى تكبر واحده واحده كده لغايه ما ابتدينا نعمل حاجات مؤثره في المجتمع ما نبقاش بنفكر في بن- نفسنا بس في مصلحتنا نفكر في مصلحه ناس تانية ونفكر في البيئه وخدمة مجتمع
وانتوا دخلتوا مسابقه بالاختراعات دي اه يا سيدنا احنا كان كنا- فيها عدد كبير اه احنا كنا الفريق بتاعنا دايما كنا نعلق كده البنرات بتاعتنا فريق كنيسة كذا كذا كذا بس واحنا كنا موجودين في معرض القاهرة الدولي للابتكار اللي كان في أول الشهر اللي فات كان بوزارة ال- من وزارة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والمشروع بتاع الكرسي ده كسب فيه جايزة
انتوا ناويين تطلعوا ايه بقى ناوي تطلعي ايه انا بفكر اني اطلع مهندسة وحضرتك دكتورة دكتورة تعالوا هنا عشان أشوفكم ناوي تطلع إيه؟
مهندس مهندس طيار طيار مم. حاجة جميلة حقيقة ده تورينا في حاجة بتاع أول اختراع هيورينا في حاجة اتفضل اتفضل اشرح
هو ده ال sensor اللي كنت بقول عليه هو ال PIR وده اللي هو ده motor vibration وهي دي اللمبه ال LED هو ده ال Arduino ودي ال board اللي بوصل فيها الاسلاك عشان اقدر اوصل كل حاجه بعضها وزر on off ده مخليه عشان مثلا في مترو مش كده لازم يقعد يقعد يعمل على طول لا، زر on off مثلا ماشي في الطريق هدوس عليه يبقى جوه نظام الزرار بتاع فتح التليفون فيتفتح فيديني اشاره يعني لو في حاجه جايه الحته دي بتخليه يقرا على حي... على على حيز دائري ماشي في الشارع ده كل ده يكون جوه التليفون يبقى تليفون اه
حقيقة يعني حاجة تعطينا كده للمستقبل إشراق جميل وبرافو عليك كل واحد يمسك كده ال- الشهادة بتاعته يلا وكل واحد يمسك الاختراع بتاعه يلا تعالى كده تعالى انت جنب الاختراع بتاعك ايوه كده مم. وانت وياك شهادة اندرو طيب يلا وأمام خيل ويانا واقف مم. يحتاجوا السقف لهم تسقيفة مضاعفة يعني برافو عليكم عقبال ما نشوفكم كده آه، علماء كبار بتعملوا حاجات كبيرة وحاجات حلوة والحاجات دي تبقى على مستوى الاستخدام يعني متشكر
انك ايه في ايك اللي يخرب السيانوس Ah,
شكرا جزيلا الاهتمام بالتعليم والاهتمام بتشجيع ولادنا على مواهبهم وتنشيطها آه، بيعود في الصالح مش على قد حجمهم في كنيسة يعني أو على قد الوطن بس ده ممكن يفيد البشرية كلها تعرفين الاختراعات الصغيرة دي كل اللي في ايدينا من اختراعات تبتدي حاجة صغيرة وبعدين تعم على العالم كله يعني في يوم من الأيام اخترع المصباح الكهربي اللمبة الكهربائية دي توماس أديسون هو عملها كتجربة آه، نمرة عملها مرة لكن شوفوا العالم كله بيستخدم النهاردة اللمبة بكل أشكالها وكل أنواعها وكل أحجامها ف آه، في مثل بيقول الطريقة الوحيدة لكي ما يكون عندنا رجال هي أن يكون عندنا أطفال. مش كده برضو عشان يكون عندنا رجال ناس ناضجين لازم يكون عندنا طفل صغير فلما ناخد الطفل الصغير ونبتدي نتعهده بالرعاية وناخد بالنا هو بيهوى ايه ونشجعه وعنصر التشجيع ده عنصر مهم قوي بتكون النتيجة انه ممكن يفيد نفسه يفيد مجتمعه يفيد وطنه يفيد البشرية كلها فأنا بحيي الشباب الصغير ده وبحييهم على الفكر وبحيي الخادم بتاعهم والاباء طبعا اللي وياهم ونيفت قايم بمخيل اللي بيخدم في هذه المنطقه بحيث ان التشجيع بصفه عامه بيجيب ثمر حلو قوي تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك كلمتكم في المرة قبل السابقة عن ثلاث مفاتيح لكي ما يتلذذ الإنسان بالرب الصلاة والتسبيح وإحنا في شهر كياك وتسابيحه والكتاب المقدس وقراءاته ثم الأسرار وأساسا سر الإفخارستيا التناول المقدس في الأسبوع الماضي قلت لكم على ثلاث مفاتيح تانية تساعد الإنسان في أنه يتلذذ بالرب فيعطيه سؤل قلبه كلمتكم على قيمة الوقت ازاي الانسان يستغل الوقت جيدا وكلمتكم عن التوبة باعتبارها مفتاح لنقاوة قلب الانسان وسعادته وكلمتكم على المحبة وعملها وكيف تكون لكل احد في العالم النهاردة عايز اتكلم وياكم مع مفاتيح ثلاثة تانيين عن التلذذ بالرب احد مجالات التلذذ بالرب أن الإنسان يعيش راضيا وشاكرا حياة الرضا الإنسان المتذمر أو اللي مش عاجبه حاجة أو اللي دايما عينه ناقضة أو دايما بيشوف الصورة السلبية في أي شيء أو يرى الشوك ولا يرى الورد دايما هذا الإنسان لا يمكن أن يتلذذ بالرب ما يعرفش ما يعرفش يبقى فرحان بربنا ما يعرفش يبقى متمتع بوجوده في حضرة الله أقرب مثل في الكتاب المقدس يساعدنا في فهم هذه هذا المفتاح أو هذه الفضيلة هو مثل رعوس المؤابية رعوس المؤابية كانت إنسانة غريبة عن إسرائيل وكلنا نعرف انها تزوجت ولما تزوجت مات زوجها ومات حماها ومات اخو زوجها وهي في ارض غريبه بنت في ارض غريبه ولم تنجب شوفوا بقى كل الاحداث دي حواليها ثم انها في ارض غريبه حماها توفى زوجها توفى اخوه توفى هي في أرض غريبة وهي بنت صغيرة لم تنجب يجي لها حياة الرضا منين لكن لأنها عاشت في حياة الرضا وقالت لحماتها العبارة الجميلة اللي موجودة في سفر العوص في الإصحاح الأول خدوا بالكم من الكلام او روح الكلام بتقول لها ايه لن اتركك وارجع عنك لانه حيثما ذهبت اذهب وحيثما بت ابيت شعبك شعبي والهك الهي حيثما مت اموت وهناك اندفن هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد انما الموت يفصل بيني وبينك حياه الرضا انسانه رضت ورضت بظروف صعبه جدا والظروف اللي اتوجدت فيها كانت غصب عنها لكن في وجودها في ارض مع زوجها مع حماها مع أسرته مع أرض إيمان تلذذت بالرب فاستحقت في يوم من الأيام أنها تصير جدة وفي أنساب سلسلة أنساب السيد المسيح لأنها كانت إنسانة راضية الإنسان المتذمر دائما يفقد البركات ودائما لا يرى إيجابيات في حياته ودائما الإنسان المتذمر يضيع من إيديه الفرص ما الحياة ما هي إلا فرص فرص بتقابلنا والفرص دي يستغلها الإنسان ويستفيد بيها لما يشعر دائما بحياة الرضا في واحد طول ما هو قاعد عمال يغير من الآخرين أو يقارن نفسه بآخرين أو ينظر إلى أوضاع مش موجودة في إيديه تكون النتيجة انه يضيع الايام ويعيش في حالة من حالات الضيق لانه في دماغه حاجة وما هيش في ايديه وتكون النتيجة انه يفقد كل بركة الله يرسلها اليه رعوس مثال قوي لحياة الرضا لو الانسان شعر بالرضا في حياته بكل اللي بيديه ربنا له يشعر بالبركه ويستطيع وقتها انه يتلذذ بالرب ويقول لنا الاباء ليست موهبه بلا زياده الا التي بلا شكر اظن القديس باسيلس اللي قال ليست موهبه بلا زياده يعني ما فيش حاجه عندك او هبها لك الله هتزيد الا اذا شكرت عليها اولا فالشكر والرضا هو طريق البركه ومن خلال البركة يشعر الإنسان بأنه يتلذذ بالرب خدوا بالكم مفتاح سعادة الإنسان في إيديه مش في إيدين الآخرين يعني ممكن الإنسان يسعد ذاته أو ممكن يعيش في هذه الحالة من الضيق والكآبة ويجمع كل الأمور على ذهنه وفي حياته رعوس بتعطينا مثال وعشان كده هي لها سفر صغير في الكتاب المقدس في العهد القديم والسفر ده أربع إصحاحات والسفر ده بيقدم لنا قصة قوية ورائعة على إنسانة تغربت ولكن اعتبرت الغربة إنها بركة وتألمت في الغربة واعتبرت الألم ده بركة ما سمعناش في يوم من الأيام بتشكي مش ما سمعناش في يوم من الايام متذمره او تقول انا عملت ايه في دنيتي علشان ربنا يعمل فيا كده ما قالتش الكلام ده ابدا قبلت الامور ارتضت فرحت واعتبرت ان نعمة حمتها كانها امها وقالت لها هفضل وياكي انت كبيره وانا صغيره هفضل اخدمك الحاجه الوحيده اللي هتفصل بيني وبينك هي الموت لما بنقرا السفر ونقرا اسمها في انساب المسيح وتسير بمثابه كانها جده من جدات المسيح في تاريخ الانساب ونفرح باسمها المخلد مخلد في السفر سفر يحمل اسمها ومخلد في العهد الجديد باعتبار انها ذكرت في هذه السلسله من الانساب مفتاح الرضا عشان كده واحنا في نهايه السنه صلي باستمرار وقول له يا رب انا ارضى بكل حاجة أنت بتقدمها لي ده أنا مش أرضى وبس ده أنا بأرضى وأفرح كل شيء بتقدمه لي هو سبب فرح هو منك وانا عارف يا رب ان انت صانع الخيرات وانت محب البشر وانت ضابط الكل التلاتة دول ويا بعض كده صانع خيرات ومحب البشر وضابط الكل وعارف ان حياتي في ايدك يا رب انت اللي بتدبر يوم ورا يوم زي ما بنصلي في صلاة الساعة الثالثة ونقول مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاص كل يوم عمال يهيئ الطريق يهيئ الطريق رعوز كان عندها هذا الفكر اتجوزت في أرض غريبة اتهيأ الفكر قدامها وبعدين في الأرض الغريبة دي فقدت وتعرضت لمتاعب عارفة إن ربنا بيهيئ الطريق ووصلت لدرجة إنها صارت أرملة وبلا أطفال وصارت تعيش مع أم حماتها أرملة إيه القصة المزعجة دي كلها لكن كانت تعلم أن هذه تهيئة من يد الرب والتهيئة دي جابت النتيجة يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاص ده أول مثال أو مفتاح الرضا المفتاح التاني اللي بحطه قدامك هو مفتاح حياة الأمانة والطاعة وبديله مثال طبعا في أمثلة كتيرة لكن هاخد وياكم مثال آه، أستير كلمة أستير معناها نجمة زي ستار كده في الإنجليزي وأستير أيضا ربط ده صارت بلا أسرة في بلاد السبي كانت بنت صغيرة وشكلها حلو كده فاهتم بيها ابن عمها مردخاي ويبدو انه كان في فارق سن كبير فكان بمثابة انه اب ليه هي بنت يتيمة لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت وعاشت في بلاد السبي ومردخاي ده ذاته كان يعمل كأنه حارس أو غفير لكن عاشوا في أمانة وعلمها الأمانة وعلمها باعتبار هو الأكبر منها يعني كيف تكون إنسانة أمينة حتى وإن كانت في بلاد غربة أو بلاد سبي بلاد الأسر تطورت الأحداث زي ما كلنا بنقراها في سفر أستير وصلت إلى أن هامان اللي كان بمثابة كأنه رئيس وزراء هامان هذا كان يحمل كراهية شديدة جدا لمردخاي وهذه الكراهية وصلت لحد انه اعدد له صليب اعدام كبير عشان يصلب عليه ويتخلص منه أسير صارت زوجة للملك وصارت إنسانة مفضلة وصارت ملكة نجمة لكن لم تتخلى عن أمانتها ولا علاقتها. وعندما تعرض اليهود في التاريخ ده إبادة أعلنت صوم وكان الصوم هو الوسيلة القوية إنها تحفظ بيه شعبها وصارت بالحقيقة نجمة في الأمانة مش نجمة في الملك تستطيع أن تتلذذ بالرب إن عشت في هذه الأمانة المطلقة واعرف أن الأمانة لا تتجزأ يعني مش تكون أمين في حاجة وحاجة ثانية لأ الأمانة في طريق الإنسان إنسان تزوج كيف يكون أمينا في زيجته إنسان تكرس كيف يكون أمينا في تكريسه إنسان يخدم كيف يكون أمينا في خدمته خدمته دي صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة في مكان فيه ناس يعرفوه أو ناس ما يعرفوهوش زي أستير كده كانت في بلاد غربة كيف يكون الإنسان أمينا أمانة الإنسان تلاقيه دايما عايش في تلذذ بالرب وده اللي احنا شفناه في قصص الآباء آه، القديسين في التاريخ عبر التاريخ كله لاقيه ناسك في البرية وليس معه شيء ولكنه متلذذ بالرب وعايش فرحان ويجوا له الناس من آخر الدنيا عشان يشوفوه ونقرا في التاريخ الرهباني عن الذين زاروا البراري المصرية وازاي تمتعوا لما تمسكوا كده مناظرات جون كاسيان او يوحنا كاسيان مناظرات يعني كان بيقابل يروح للنساك في اماكنهم ويبتدي يعمل وهم نوع من المناقشه نوع من المناظره ويسجلها انا سالت فلان ورد عليا قال لي كده ونسمع عن اختبارات بسيطه جدا نسمع عن آه، الحياه المتقشفه للغايه نسمع في التاريخ الرهباني الرائع وامانه الانسان لما هجم اللصوص على قلايه من القلالي وما كانش فيها حاجه كلها حاجه بسيطه خالص ورجع صاحبها لقى فيه طبق فخار نسوه خد الطبق الفخار وطلع ورا اللي سرقوا القلايه ويقول لهم نسيتوا الطبق بتاعكم اهو يعني عشان تبقى سرقتهم كامله طبعا احنا ممكن نقرا القصص دي النهارده ونبتسم ونبتسم لكن بيدونا درس في ان القنيه القنيه تمنع الانسان انه يتلذذ بالرب تمنع الانسان انه يتلذذ بالرب بالذات لو كان قصد ان يعيش انسانا فقيرا الامانه اللي قال عليها السفر الاخير كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه كن امينا للموت وعش متلذذا بالرب اتمتع والقصص دي كثيره جدا هي ليست قصص خيالية أو قصص أدبية ولكنها قصص اختبارية اختبار عاشوا فيه الآباء واللي عاشوا فيه فرحوا أظنكم فاكرين قصة الأب اللي كان لما يجي حد يزوره ويجيب له هدية يقول له ما باخدش هدايا من حد يوم اللي جايب الهدية روح زعلان وفي نفس الوقت لما كان يزوروا حد يقولوا له ادينا بركة يا ابونا يقول لهم ما حرتيش حاجة يمشوا زعلانين فوقف قدام ربنا يبكي يبكي قال له اعمل ايه يا رب دول بيزعلوا ودول بيزعلوا قال له اي حد يجي يقدم حاجة اقول له حطها في عيد كده واي حد يجي يطلب حاجة اقول له خد اللي انت عايزه ولقى الحكاية سهلة خالص وبأمانة شديدة أمانة الإنسان تجعله متلذذ بالرب فرحان ليس الفرح لا بمنصب ولا بلبس ولا بزي ولا بلقب ولا بمكان أبدا الفرح جوه الإنسان من خلال أنه يكون متلذذا بالرب أستير بتقدم لنا نموذج قوي للإنسانة الأمينة اللي في عملها وفي غربتها صارت أمينة للنفس الأخير وكانت إنسانة صادقة وعاشت في الطاعة لمردخاي والله أنقذ مردخاي ده والصليب اللي أعده هامان هو اللي اتصلب عليه بذاته بأمر الملك والقصة أعجب ما يمكن لكن بتقدم لنا كيف أن الله يضبط الكل المفتاح الثالث هو مفتاح العطاء وعمل الرحمة العطاء تقول لي هو أنا لما أدي أبقى فرحان أقول لك آه أنا لما بدي ده أنا بقل أقول لك لا بس بتزيد في الفرح كل ما تدي كل ما تزداد في الفرح اسمع الآية بتقول إيه في كورنثوس الثانية من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد النظرية غريبة من, يح من يزرع بالشح واحد بيزرع بالشح كأنه يزرع الشح نفسه يوم يحصد ايه يحصد شح يعني يحصدش حاجة طب واحد بيزرع بالبركات النتيجة هتكون عنده بركات أكتر وأكتر اللي بيحط حباية قمح تديله سنبلة قمح والسنبلة دي فيها حبوب كثيرة من القمح يقول لنا كده كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار لأن المعطي المسرور يحبه الرب أحد وسائل التلذذ الرائعة عمل الرحمة وعمل عطاء الرحمة العطاء يقول لنا في مزمور 41 طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب تصور بقى هو يتعطف على المسكين مسكين بكل أوجه المسكنة وفي يوم الشر يوم الضيق يوم التعب ينجيه الرب شوفوا الحصاد كتير ازاي الحصاد واحنا بنصلي دايما في صلاة نص الليل ونقول ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة عمل الرحمة وعمل الرحمة هو العمل الذي يصنعه الإنسان فيكافئه الله على قدر ما يصنع عملت رحمة قد إيه النهاردة سواء بالكلمة أو بالفعل أو بالتصرف قد إيه في مقابله يعطيك الله الرحمة زي ما بنصلي كده في الصوم الكبير المديحة المشهورة طوبى للرحمة على المساكين ويقول لنا في الكتاب في التطويبات طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون عمل الرحمة أحد الوسائل القوية جدا إن الإنسان يتلذذ بالرب وشيء جميل خالص بنشوفه في بعض الكنايس لما بيخلوا الأولاد الصغيرين من مصروفهم يبتدوا يحضروا حاجات صغيرة كده للعيد والحاجات دهيت ياخدوها ويجمعوها وينزلوا يقدموها في المناسبة العيد لإخواتهم الأطفال الفقراء في أماكن كتيرة عمل رحمة عمل الرحمة وعمل الرحمة في مش في الأمور المادية لكن عمل عمل الرحمة في القلب الرحيم عشان كده تستغربوا قوي ان كنيستنا بتكرر كلمة مئات المرات في كل اسبوع كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون يا رب ارحم وننظر لله يقول انا اقدم رحمتي زي ما تكون انت بتعمل الرحمة زي ما انا برحمك واقدم هذه الرحمة هل ترحم انت الاخر هل تخدم الاخر ب بهذا العطاء يقول لك ايه الله قادر ان يزيدكم كل نعمه لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح كما هو مكتوب فرق اعطى المساكين بره يبقى الى الابد والذي يقدم بزارا للزارع وخبزا للآكل سيقدم ويكسر بزاركم وينمي غلات بركم اعمل رحمة واعملها وانت فرحان انا افتكر ان انا حكيت قصة للاطفال وقعدت كده مع ذهنهم يعني اتكلم وياهم عن الشجرة الفرحانة والشجرة الفرحانة هي التي تعطي مرة بتعطي شكل من أشكال اللعب للولد يطلع يلعب على الفرع بتاعها كأنها مرجحة ومرة تديله ثمر عشان يبيعه ويبقى وياه فلوس ومرة تديله خشب علشان يعمل بيه بيت يسكن فيه ومرة تديله فروع عشان يحطها جنب بعضها عشان يعمل مركب ويتفسح بيها ومرة بعد ما الشجرة استهلكت خالص باقي جزء صغير في الجذع بتاعها كده تقول له استخدمني كأني كرسي استريح عليه بعد ما يكون الولد اللي ابتدت به القصة كبر في السن خالص اقعد استريح على المكان ده ودايما كنت اسأل الأولاد هو مين اللي فرحان الشجرة ولا الولد اللي بيتلقى هذه العطايا الكثيرة مرة يتمرجح ومرة ياخد الثمر يبيعه ومرة الفروع يسكن بيها ومرة الجزء ساق الشجرة الكبير ده يعملوا مركب يتفسح ومرة يقعد يستريح هو مين اللي فرحان الولد ولا الشجرة طبعا الشجرة هي اللي فرحانة الولد هو اللي فرحان ولا الشجرة هي اللي فرحانة الشجرة فرحانة لأنها تعطي تعطي باستمرار فالإنسان الذي يعطي يستطيع أن يتلذذ بالرب دايما يبقى فرحان واظن ده اختبار كتير من الموجودين اختبروه انك لما تقضي يوم خدمه كده وتروح وتخدم الناس وتتعب من اجلهم وتمشي مشوار كبير زي الخدام اللي بيخدموا في القريه يرجع في اخر اليوم برغم انه متعب جسديا لكن فرحان روحيا وفرحان داخليا تلذذ بالرب في عمل الرحمه وعمل الرحمة دهوت هو الذي يعطي للإنسان البركة في حياته أحيانا إنسان يكون إيده آه، آه، مقفولة مش إيده منبسطة يقول لك كده مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد أعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر كثير لله ويتكلم على بركة العطاء بكل أشكالها حتى إحنا نيجي في الكنيسة ونعمل أشية كده اسمها أشية القرابين وكلمة قرابين ما يقرب إلى الله ما يقدم على اسم الله وحتى نذكر كده حاجات كتيرة نذكر الصعائد والقرابين والبكور والزيت والبخور والسطور كتب القراءة وأواني المسبح كل شيء نقدمه تقريبا نقربه لله لكن مش المهم ان احنا نقدمه ماديا المهم ان احنا نقدمه روحيا نقدمه بيد فرحانه وطول ما الإنسان بيعيش في الفكر ده بيعيش دايما في بركة التلذذ بالله تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك افرح المفاتيح الثلاثة دول ممكن يساعدوك خالص في انك تبقى فرحان بربنا تبقى متمتع بيه عندما تمارس هذا تمارس حياة الرضا والشكر زي رعوس تمارس حياة الأمانة والطاعة زي أستير تمارس أعمال الرحمة زي نماذج عديدة جدا في الكتاب المقدس في سواء في العهد القديم أو العهد الجديد إزاي إنها بتكون سبب فرح وسبب تلذذ بالله المزمور مزمور 37 هو مزمور للحياة وبيقدم لنا خبرة الحياة وأتمنى تكونوا بتقروه كل يوم وبتقيس نفسك بتدور على نفسك جوه المزمور وجوه الافعال شوف الكلام اللي مكتوب ده ينطبق عليك ايه اللي ناقصك وايه اللي بعيد عنك وايه اللي ممكن تحصله روحيا وتستغل فترة هذا الصوم وفترة ان احنا بنقترب الى نهاية السنة من اجل انك تعيش في هذا الفكر انك تتلذذ الرب تتمتع بيه وتعيش فيه ويقول لك كده تلذذ برب فيعطيك سؤل قلبك مش هيخليك حتى تقف وكلامك وطلباتك تطلع على لسانك ده سؤل قلبك الداخلي يستمع يستمعه الله ويحققه ليك المزمور مزمور للحياة واستمر في قرايته طول فترة هذا الصوم علشان تقدر تعيش في هذه البركة بركة التلذذ بالله له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين من الليل يا نكسبت لي كان جاي كاستوس ايونا ستون ايونا آمين بميسي بولكين فيوت خاقو اني ايون تيروس Timet kelloin tie kubbeno genanti matsusara. ابن من بارك لي دم في طفيتين يا ابو الصولوس نمن يودني بسكوبوس نيت كينيمن Dem se vi onno gadi tiro sabe si dem no chanap gim kolim. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
ليتراءف الله علينا وباركنا وازرج علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفع عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم الأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة حيوانات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السمية وكل الذين عرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة شهر كياك المبارك وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء زن الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون ومع مع جميعكم.
روحك أيضا